أجبنا لك وأجبنا عليك وإن شئت أخرتكما حتى يسعكما عفوي يوم القيامة آه يبقى تحب يبقى لكم عليك استنى لما ربنا يكرمك قال ولا تدعو على الظالم ليه؟ قال لأن ظلمه أسرع إليه من دعائك عليه ظلم الظالم هيقع عليه قبل أنت ما إيه؟ قبل أنت ما تدعي عليه سبحان الله وصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام ومن مشى في حاجة أخيه المسلم حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تجل الأقدام وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل سوء الخلق ده مصيبة الزربنة والزرجنة دي مصيبة لكن الإنسان كان الحليم أن يكون نبيا آه اللهم اجعلنا من أهل الحلم يا رب طيب وقال صلى الله عليه وسلم احنا كل ده بنتكلم على ايه؟ صفات أهل الجنة اللهم اجعلنا منهم يا رب إن أفضل العمل لأن دلوقتي احنا هندخل في ايه؟ هندخل في القرآن بقى وندخل في آيات الله ونشوف القرآن بيتكلم عن ايه عن أهل الجنة ازاي. إن أفضل العطية ما أعطيت الرجل قبل المسألة فإن سألك فأعطيته فإنما تعطيه ثمن ماء وجهه الذي أراقه. ياه يعني أفضل المسألة أنك تدي قبل ما إيه؟ لأنه لو سأل وأنت اديت له فبتديله ثمن ذلة المسألة. يعني الإسلام بيحافظ خلي بالك ده الراجل جه سيدنا علي ها فليه قاعد مع أصحابه كده عارف عمل له إيه؟ راح جه على الرملة وكتب له كلمتين على الرمل راح سيدنا علي مسح الكلمتين قبل ما حد يقراهم وراح كاتب للراجل كلمتين الراجل بص قرا الكلمتين راح سيدنا علي مسح الكلام ومشي قال الله هو لو واحد مصري لو يقول لك ايه انتوا هتضحكوا علينا احنا تقولوا لنا انتوا بتشتموا مين بالظبط لا لا ابدا واحد قال ده سر بينه وبين الراجل قال طبعا منا يا امير المؤمنين ان كان فيها تعليم او نتعلم قال الرجل لا اريد ان اريق ماء وجهي شوف شوف العزه بقى في الطلب انا مش عايز انكسر واتذلل في السؤال راح سيدنا علي مسح قال له عد الى بيتك كانك ما سالت وسوف ياتيك ما رزقك الله به مش يفضح على صفحه الجرايد لا لا راح قال له قال له كانك ما سالت ولا كانك جيت ارجع للبيت سبحان الله ادي الناس ادي الناس سبحان الله لا اله الا الله يا عمي ده سيدنا الحبيب بيقول لي ايه بيقول لحبيبه عمي كن سخيا فان الله يحب السخاء لأن الكريم قلنا إن الكريم قريب من الله قريب من الناس البخيل بعيد عن الله بعيد عن الناس بعيد عن الجنة قريب من النار يا علي كن كريما كن كريما فإن الله كن سخيا فإن الله يحب السخاء وكن شجاعا فإن الله يحب الشجاع اللي يقول الكلمة ولا يخاف الله لو متهم ليه؟ لأن لو قلت كلمة واتحاسبت أنت عليها ومت بسببها لا تموت بسبب الكلمة وإنما تموت بإيه؟ بقضاء الله ولا تموت عشان أنت قلت الكلمة دي سبحان الله وكن شجاعا فإن الله يحب الشجاع وكن غرورا فإن الله يحب الغرور ولذلك أي واحد مراته مش محجبة وبنته مش محجبة واخته مش محجبة وماشية في الشارع ان الله لا يحبه لانه ليس بغيور فانما هو ديوث ومكتوب على باب الجنة لن يدخلك ديوث الديوث اللي هو رأى القبح على اهله ويسكت عليه يبقى عرض مراته للفرجة يا راجل يا مؤمن في واحد غيور مسلم مراته تعرف عليه الفستان اللي تخرج بيه ويقول لها سلام لو بس يتضايق سنة من هنا يا راجل يا راجل يا راجل إذا كنت راجل سبحان الله لا إله إلا الله كن غيورا خلي عندك غيرة بلاش الإسلام خليها كده ابن البلد أنت مش ابن بلد خلاص قول لمراتك بقول لك إيه مفيش خروج من البيت إلا بحجاب طب أنا مش هتحجب طب أنت مش هتخرج من البيت ها بس بس ها وانخرجت عارف عايز تخروفها تسرقها ولا حاجه من الاثنين ما اصل الستات عويل على الخروج كل يوم كل يوم كل يوم فدي بتبقى عكها كان انت حبست ال- بتاع في القصر ها انت امنع عنها الهوا لو في خروج ولا احجاز هي بقى عنيده بقى تيجي بقى خالتها وعمتها وامه هو وخاله يا ابني يا عم انا لابسه حلوه اهي يعني يا غير منها حاجه لا رجليها ودراعها وشعرها ورقبتها وتمام زعلت يعني سوريا في المجتمع اللي عايشين فيه ده. وانت بالمعروف وتدخل بهذا معرفه انك انت الغصان لكن يا اخي اتجننت يا اخي خلاص جت على دي انا كده برضه الله ايه يا اخي تبقى انت والزمن قال يعني ايه سبحان الله زي الراجل ال- ال- ال- الابن الاب يرقص مركبه في الاتوبيس ويجي الناس يمسكوه يبتلوا برضه فيه واحد حرام عليك حرام عليك حرام عليك يا انت خلوه يجوه خلوه يجوه عليه عشان بعد كده يحرر لكن معلش بعد- معلش يعني ايه يعني ايه معلش الله، سبحان الله بس انا نفس القضيه عندي فانت لو كنت راجل لا بقول لك ايه انا في شيخ رز- رزق بصلي عنده كل يوم اثنين وجمعه بيقول الست ما تخرجش من بيتها الا محجبه وانت فرحت يوم القيامه انا مش ناقص وراجل بيغور لي كل ما يشوفني وانا انا سبحان الله وانا انا عارفها يعني اي كلام يعني من باب ال- يعني كده حلال ده ها مش عاوز يعني تفضحي لنا كده قدام الناس حاجه بنت الحلال خلاص ما انا ايه سبحان الله ويا اخي الغريبه استرجع ايه احنا خارجين الصبح الصبح ده راجل عين لابس مش عارف ايه وبنطلون من فوق ومش عارف بلوفر وبتاع وبيكتك بالبرد ودي ناس يا اخي مش بردان طب ازاي؟ وكن غرورا فان الله يحب الغرور. اه لان انت بعدم ايجاد مراتك مش بتاذيها انت بس ولا بتاذيها- ده بتاذيها وبتاذي روحك وبتاذي كل اللي جوه لكن لو كل المجتمع لو كل المجتمع متغطي مش مش مش الظروف ايه؟ مش الظروف تقل يا خبر ابيض سبحان الله لا اله الا الله ده سيدنا عمر شاف السيده سوده ها عرفتك يا سوده يا خبر ابيض قال قالت علينا والوحي ينزل في بيوتنا يا ابن الخطاب ده انا عمر ام المؤمنين ده كلام لا عرفت عرفت قال ازاي ماشيه كده سبحان الله يعني اذا القضيه ان المسلم كده لا اله الا الله لا اله الا الله سبحان الله وقل غيورا فان الله يحب الغيور وإن امرئ سألك حاجة فاقضها فإن لم يكن لها أهلا كن أنت لها أهلا ها؟ اصنع المع... و- و- كل الناس يقول لك ايه لا تصنع المعروف في غير اهله فتندم لا انا اقول لك غلط المقوله دي دي حكمه غلط دي مش حكمه ده كلام غلط اسمع كلام الرسول بقى صلى الله عليه وسلم اصنع المعروف في اهله وفي غير اهله فان صنعت المعروف في اهله فقد اصبت اهله وإن لم تصنع المعروف في أهله فأنت أهله إن صنعت المعروف في غير أهله أنت أهل المعروف اللهم اجعلنا من أهل المعروف يا رب يا رب العالمين هذا فيه ما من مؤمن أدخل سرورا على مؤمن شوف شوف شوف شوف كلام الحبيب ده مفيش مؤمن يدخل سرور على أخوه المؤمن إلا خلق الله من ذلك السرور ملكا ملك ياه يجي يوم القيامة يتعلق برقبتك تقول له يا عم هنا تقول له اسكت انت السرور اللي دخلتني على فلان وانا معاك بقى خلي بالك اوعى دي خلي بالك من دي عرف دي اه، نط- اه، خط العقبة دي اعمل العقبة دي امشي على الصراط بالتدريج لغاية ما يوديك على حوض الكوثر يعني يسلمك لإيد الحبيب يبقى لازم تدخل السرور وكل اللي يدخل سرور على اهل بيته ده احسن سرور لأن من فرح أنثى كان كمن بكى من خشية الله واللي بيبكي من خشية الله ربنا مش هيعذبه في النار يوم القيامة يعني تدخل الصورة على مراتك خليها نايمة ايه راضية ودخل الصورة على بنتك ما تنكدش عليها صحصحت بنتك خليها خليها صاحبتك وما تروحش تحكي لصاحبتها لا او وقت التليفون يقول لك كلمتين ولا بتاع خليك انت صاحبها ولا مالك يا ماما انت زعلانه ليه؟ مالك متضايقه تعالى لما تعمل حاجه خدها من احنا اصحاب مع بعض وبنقول اسرارنا لبعض ولا شو بشتكي لك في الشغل قمت تصغر بنتك قم بنتك تشعر بالامان لكن البنت بقول لك ايه انا مش فاضي والام مش فاضيه فبتروح تزور البنت ان شاء الله تروح لمين؟ تروح لحد كده ولا كده ولا ايه؟ لا، سبحان الله لك اهيب ب- ب- بالمسؤولين عن التعليم يتقوا الله في بناتنا وبلاش حكايه فتره بعد الظهر يا ريت البنت يعني تصحى المغرب الساعه كام؟ البنت تبقى صاحيه الساعه 7 مدارس هناك ورا مادة الصبح وكده انا نفسي يا راجل اخاف امشي لوحدي سبحان الله طلع عين البنات سبحان الله وشاف العيال الصريعه اللي بيقول لك اهو ده الواد اللي هو اما بتاع الجامع ده اللي هيودينا في داهيه هم بيقولوا عليكم كده لكن الواد بتاع الجامع ده متطرف ده اللي هيودي البلد في داهيه اما رقم السلسله اللي واقف هناك على ناصيه آه، الملاذ اللي عند نادي الصيد هو ده اللي عمر البلد ده اللي هيخربها ويقعد على تلاها ان شاء الله إن الله لا يبعث المعروف يوم القيامة في صورة رجل مسلم ده حديث ثاني خلي بالك الأحاديث دي أنا منقحها لك أنا بكرر الكلام ده ليه لأن دي ملحوظة بعد ما خلص الدرس إن شاء الله بنقحها يعني و- ويعلم الله يعني بدبس فيها مجهود عشان تطلع مظبوطة لأن الكلام دي بتروح آخر العالم ثم ما كانش واحد يقول الكلام بما يرضي الله لأن من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتبين مقعده من النار ها تقول يعني مسألة المسألة خطيرة إن الله لا يبعث المعروف يوم القيامة في صورة الرجل المسلم فيأتي صاحبه إذا انشق عنه قبره فيمسح عن وجهه التراب يا سلام المعروف يمسح عن وجهك التراب أو لا يلقى سبحان الله ويقول أكثر يا ولي الله يبشرك ها؟ بأمان الله وكرامته لا يهولنك ما ترى من اهوال يوم القيامه ما تخافش فلا يزال يقول له احذر هذا اتق هذا يسكن بهذا روعه بيهديك سبحان الله حتى يجاوز به الصراط فاذا جاوز به الصراط عدل به الى منازل الله عز وجل في الجنه ثم ينثني عنه المعروف فيتعلق به يقول يا عبد الله من انت يق- خذلني الخلائق يوم القيامة وما خذلتني من أنت يقول أما تعرفني يقول لا يقول أنا المعروف الذي عملته أنت في الدنيا بعثني الله خلقا لأجازيك به يوم القيامة يبقى ابعد أسرع على المعروف طالما تقدر أنا ما قدرتش ادعي الرب وربنا يسهلها لك ربنا ييسرها لك حملها على الله ربنا يكرمك هتفرج ان شاء الله يفرج ربنا يكرمه عليك كلمه طيبه كلمه طيبه اذا انت ما عملتوش حاجه بس اديت له ايه دعوه خير خلاص طيب يا سيدي. تعال بقى نجول في بعض من سور القرآن عن الجنة وحلاوة ما في الجنة وجمال ما في الجنة فاللهم اجعلنا في جنة الرضوان يوم القيامة يا رب العالمين أول سورة نتجول فيها سورة هود بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين شقوا ففي النار والعياذ بالله ده الأول يعني أصل إيه إحنا بنتكلم عن الجنة طبعا آه، ولكن الناس- آه، قبلها اتكلم عن إيه الآية اتكلم- الآية اتكلمت عن إيه النار والعياذ بالله رب العالمين خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك واحد يقول لك ما شاء ربك يعني إيه يعني هو الكافر هيطلع من النار لا العربي لما كان يعبر عن ديمومة الشيء يقول ما دامت السماوات والارض لما يعرف العربي يحب يقول ان الشيء ده دائم ما ينتهيش يقول ايه ما دامت السماوات ليه لان العربي لما نشا في الجزيره فوقه ايه السماء وتحتيه ايه الارض ومن ايام ابوه وجده يبقى كان دليل على ان الشيء دائم يبقى ايه ما دامت السماوات والارض يبقى ال- ال- اللي شقوا والعياذ بالله في النار ها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك مين المستثنى هنا؟ من قال لا اله الا الله. الاخرجوا من النار كل ايه؟ كل من قال لا اله الا الله. بس الكارثه المسلمين بقى اللي هو واحده مش محجبه يقول لك ايه يعني؟ مش الشيخ قال لكم كل من لا اله الا الله هيطلع من النار. طب ادخل لنا مده كده، طب المده دي قد ايه؟ المده دي قد ايه؟ يوم يوم اليوم عند ربنا يوم القيامه كام؟ 50000 سنه طب خمس ايام ربع مليون سنة عشر أيام نص مليون سنة يا خبر أبيض شهر دي مصيبة تروح ليه؟ فإذا يعني إن- إن بطش ربك لشديد ولا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظم من يعصيه وكان أحد الصالحين يقول لو أوعدني لو هددني ربنا بأن يحبسني في حديقة لكنت من الخائفين فما بالكم وهو يهددني أن يحبسني في النار يقول ده انا بس قال لي بس ان ان ان ده انا هحبسك في جنينه انا كنت خايف لان اللي يحبسني ربنا امال ما بقى لما يحبسني في جهنم بقى اروح في تعال بقى لأهل السعادة أهل الشقاء اللي اتكلمنا عليهم قبل كده وأما الذين سعدوا اللهم اجعلنا من السعداء في الدارين يا رب ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود العطاء ده غير إيه؟ منقطع غير إيه؟ منتهي يبقى اللي في الجنة ده إيه؟ أهل السعادة اللهم اجعلنا من أهل السعادة أما الذين سعدوا دول إيه؟ دول أهل السعادة طب يا سيدي تعالى لسورة الرعد مثل الجنة التي وعد المتقون أكلها دائم وتجري من تحتها الأكل أو تجري من تحتهم الأنهار أكلها دائم وظلها وظلها إيه؟ أيوة أقصد الآية إيه دائم برضه يعني الأكل دائم والظل إيه؟ دائم يعني بالله عليك في الدنيا الأكل ممكن إيه؟ يخلص صح ولا لا؟ أمال الجماعة الثورية كانوا مش هياكلوا مش مظبوط؟ سبحان الله ممكن يحصل مجاعة في أي بلد لكن في الجنة في مجاعة لأن الجنة بيد من؟ لكن الدنيا ربنا يدي أسباب فيها يعني ممكن واحد كده يبقى إيه؟ يبقى عنده آه، يعني يدي وياخد وي- يعني في ظاهر الأمور يعني لكن الآخرة الملك يومئذ لمن؟ بس بس سبحان الله بس ولا ليلة مزيد ربنا عنده كتير عنده خزائن لا تنفذ ولا تجيبك انت يا صبيان يا ناديان يا م- يا معروف ما عمرك ما شفت يوم انا كل يا من لم تاكل واشرب يا من لم تشرب وتنعم يا من لم تتنعم اذا قلنا ان اشقى اهل الارض اللي هو عمره ما شاف يوم هنا بس كان يتقي الله اللي يغطوا في الجنه في غطه يدخلوه في الجنه ده حته كده جزء كده وطلعوه قال وجهه كالبدر ليله السماء عادي أرأيت بؤسا من قبل قط عمرك شفت بؤس قبل كده هو عمره ما شاف هنا ها يقول وعزتك وجلالك أنا في النعيم منذ أن خلقتني يعني الراجل مجرد أن لمسوه لمسة في الجنة نسي إيه؟ نسي مراته ونسي هم عياله وجاره وصاحب البيت والمدير اللي كان مطلع عليه كل ما يتنبأ بغمسة أقول له ناول على طول يعمل إيه؟ ويؤتى بأنعم أهل الدنيا ولم يتق الله فيغرق في في- في جهنم غرقا دخلوه في النار غمسة كده فيخرج كالفحمة السوداء عادي هل رأيت نعيما من قبل قط ده كان عايش في العيش وعزتك وجلالك أنا في الشقاء منذ أن خلقتني ياه ياه ولذلك قال لك أول شربة لك من حوض الكوثر قال تجري في وجهك نظرات النعيم اللي يشوفك يقول يا سلام تاني توبة قال تشيل الحقد والهم والغل اللي في قلبك والحسد تدخل الجنة ما تنقش على حد ها لأنه والعياذ بالله لما يتنقى عليك في الدنيا يفكر يا رب يفكر يا رب ها الست ها بتحلف بالله ان امها عينها وحشه ربنا يغفرنا واياكم من العين الوحش فالست عارفه انها حسوده والبنت عارفه بنتها فراحت تزورها بعد البنت ما اتجوزت فالبنت عايزه تقعدها في اوضه ما فيهاش حاجه يعني ذات قيمه فالست بعد ما قعدت قعدت على الكرسي قلت ايه ده؟ انا ما شفتش الكرسي ده قبل كده اصل جايين لنا هديه واحد صاحب جوزي جاب لنا كرسيين هديه كرسيين لهم منظر حلو كده يا والله ده صاحب جوزك بس ده زين ها لا هي كلمه كلمه دي بس ده ايه خدت زين ربنا يحفظك. ال- البنت اقسمت بالله قبل الام ما تقوم من على الكرسي كان الكرسي نصين لكن لو انت حسود وعارف انك حسود وقلت ما شاء الله لا قوة الا بالله زي صاحب الجنة ها لولا اذ دخلت جنتك فقلت ها ها ما شاء الله لا قوة الا بالله او اقتل او ربنا يحط البركة لان لان الحسد يدخل الرجل القصر ويدخل الجمل القش اه والعياذ بالله وقلت لك قبل كده ان العربي كان يجيبوه الحسود كان معروف كده فلان الحسود والعياذ بالله يجيبوه يقول له ايه؟ يقول له تعالى انا عايزك تحسب ال- ال- ال- ال- ال- الناقه اللي ماشيه دي كان يقول للجاريه بتاعته خذي هذا الاناء واتيني بجزء من لحمها تستغرب البنت طب اجيب جزء من لحمها ازاي وهي الناقه ماشيه على ربعها الناقه ما توصلش البيت الا يكون لحمها في ال يتطبع امال امال هو ذكيه تعمل ايه؟ بس ما تحطش في ذهنك الموضوع ده قوي يعني عشان ايه كل ما يحصل لك حاجه لا، اه يعني ايه ع- على ايه الحمد لله يعني يعني بيخاف على كل اللي عنده ها انا الحمد لله يعني يعني ده انا بشجعك الحمد لله طيب. مثل الجنة التي وعد المتقون نفس قضية سورة محمد عليه الصلاة والسلام فيها انهار من ماء غير آسن ماء غير آسن يعني ايه مش ميه راكده انما ماء ماء ايه متجدد جاري جاري سبحان الله وانهار من لبن لم يتغير طعمه لان اللبن لو اتساب شويه ده اولا الامام بنذكره اللبن ها شويه هيدخل على 2 جنيه لو حد يكون لبن ويغلب 2 جنيه احنا لسه بناخده اقل من 2 جنيه ها الله يرضى عليكم خفوا علينا شويه الله يرضى عليكم من استحلفكم بالله لما تقويتوا ايه اتصرفوا الميه لا لا الله يرضى عليكم احنا احنا م- احنا مقتنعين بس الله يرضى انا عارف ان اللبنانيين حبايبي كلهم المهم ف ف فاللبن في الجنه تخيل انت نهر من لبن بس برضه نرجع ونقول اوعى تفكر زي لبن الدنيا لا ده بس عشان نفهم احنا بس عشان ايه عشان- لكن هو عشان ربنا يقرب لنا المساله لبن بس لبن ايه لبن الهي بقى سبحان الله انهار من لبن مش قسط لبن لا انهار انهار من لبن سبحان الله وانهار من خمر لذة للشاربين يا سلام ليه لذة للشاربين لانها ما ما فيهاش كحول ما تعرفش العقول لا إن لان انت حرمت على نفسك خمر الدنيا اللي تعالى انت مش حرمت على نفسك خمر الدنيا انا فيك خمره بقى بس ايه هنعوضك بقى بس ده خمر الهي حلال آه، سكر حلال بقى ده ما تذكرش ها آه، سبحان الله آه، يبقى اذا ال- لا لا لا يتغير طعم خمر لذة للشاربين وايه كمان قال وانهار من عسل مصفى مصفى من ايه؟ ما فيهوش شمع، ما هو الشمع ده جاي من مين؟ من النهر، لكن العسل اللي عند الله الن- النهر الانهار اللي في الجنه اللي من عسل، ها؟ يبقى ده من عند مين؟ كن فيكون. ياه كل ده من عند الغلابه اللي تحلتنا بس ربنا يجعلنا لكم من اهل الجنه. يا رب العالمين. ولهم فيها من كل الثمرات. بعد ده كله ان عنده كله ايه؟ الثمرات اللي انت تعرفها وما تعرفهاش. ده في في دول ت- ثمرات يعني غريبه ايه ده؟ وايه ده الواحد يسال كده عامل زي الايه؟ القرع والتازج، ايه ده؟ ايه ده؟ هنا سبحان الله. هناك في الجنه بقى تخيل بقى اللي عبد ربنا بقى اللي ده سبحان الله. ومغفرة من ربهم. ده اكبر حاجه بقى، احلى حاجه بقى ايه؟ المغفره سبحان الله. كمن هو خالد في النار معقول ده زي اللي خالد في النار ابو انهار من ماء غير اسن وانهار من لبن مصا... آه، لا- لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى ومغفرة من الله عز وجل ده زي اللي مخلد في النار هل يستوون عند الله؟ لا اله الا الله لا اله الا الله وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم والعياذ بالله اللي هم ايه؟ اهل النار مالناش دعوه بيهم دلوقتي خلاص احنا ايه؟ احنا في الجنه دلوقتي ان شاء الله ربنا يجعلنا لكم من اهلها اهو هذا فيه تعالى بقى كان لسه الله يكرمه الشيخ ناصر بيصلي لنا في العشاء ايه بالايه؟ بالفرقان. عارف الفرقان اولها ونصها واخرها. في اول الفرقان بيقول بل كذبوا بالساعه. في اول الفرقان اول سوره الفرقان بل كذبوا بالساعه اللي هم مين؟ اللي هو لما تقعد معاه تقول له يا أستاذ- هو متكلم يعني منكر 100% لا يقول يا استاذ وقف الله يا نظر المشايخ بيضحكوا عليكم بس في الجامعه عشان يجيبوا رجلكم ده يا عم قلبك ابيض ده ربنا رحمته واسعه قوي يا ابني هو حد شك في رحمه الله؟ الله هو رحمه ربنا واسعه ما تصليش وتقول له رحمته ربنا واسعه؟ لا صلوا هو قال رحمته واسعه اتق الله رحمته واسعه احسن الى نفسك رحمته واسعه استغل فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنسى نصيبك من الدنيا برضه في الاخره ورحمته واسعه مش رحمته واسعه كده على ال آه، سبحان الله بل كذبوا بالساعه واعتدنا لمن كذب بالساعه سعيرا والعياذ بالله رب العالمين اذا رأتهم من مكان بعيد زي ما احنا قلنا في حلقات الايه النار انها هتطلع منها اعناق تلتقط اصحابها كما يلتقط الطير الحب تشم ريحه ايه؟ صاحب المتكبر والمتجبر والمغتاب والنمنم والحسود والحقود واللي مطلع عينين جوزها واللي منكد على مراته كل ده يقبضه العياذ اصحابها هي امهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وزفيرا يا صفار يا صفار يا رب بتاكل في بعضها لا حول ولذلك الحس... الحسد من الكبائر ليه؟ لأنه صفة من صفات النار لأن الحسود بياكل في روحه عامل زي النار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله آه والعياذ بالله سبحان الله وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين والعياذ بالله لما يكرموا فيها هم إيه؟ مكبلين بال بال بال بال بال بالاغلال وبالسلاسل والعياذ بالله يا رب العالمين دعوا هنالك ثبورا الثبور هو الايه؟ الهلاك الهلاك والدمار والعياذ بالله يا رب العالمين لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ده مش هلاك واحد ده يعني عده ايه؟ عده هلاكات ورا بعضها ايه ولكن وادعوا ثبورا كثيرا وبعدين قل اذلك خير ربنا بيقول لسيدنا محمد قل يا محمد لهم أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون اللهم اجعلنا منهم يا رب كانت لهم جزاء ونصيرا معقولة تستوي ال- ال- الجهنم اللي بتنادي على أصحابها وسامعين لها تغير وغفير ولما يلقوا فيها يلقوا مقرنين بالأصفاد ويقول يا هلك يا هلكنا يا ويلنا يا يا- يا شقائنا ده والله جنة الخلد التي وعد المتقون اللهم اجعلنا من أهل التقوى أمال إيه؟ ندعو ربنا سبحانه وتعالى تعالى في الربع الثاني أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، مقيلا إيه؟ واحد يقول لك يقيد يقيد يعني إيه؟ يقعد هو قاعد كده مستقر وإيه؟ في القيلولة آخرها بقى بعد عباد الرحمن اللي احنا شفناها في الحلقة اللي قبل الماضية أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. احنا كنا قرأنا سورة الفرقان قبل كده. تعالى يا سيدي إيه؟ لتنظير في الشعراء وقاف برضه عشان احنا كده ايه بنقص إيه ورود كده آه، احنا طالبين عليكم ولا ايه؟ ما توحدوا الله لا اله الا الله لا اله الا الله وأزلفت الجنة للمتقين دي في الشعراء في قاف وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد يعني عشان ايه؟ عشان ما يتعبوش يا سلام حتى رفع رسولهم الجنة لا العبد من عباد الرحمن ده ما يتعبش شايلينه شيء زي ما تكون انت ايه مثلا يعني ربنا ينعم عليك كده وتروح عمره مثلا على حساب جلالة الملك مثلا يعني مثلا مثلا او دعوة من سمو الامير تلاقي حد محترم قوي واقف مستنيك على باب السيارة تقول الله ده تلاقي ده السواق بتاع العربية تلاقي ده البيه اللي هو نفسه الامير اللي بعد لا ده انا ده انا الخدام بتاع السواق حاضر امال السواق شكله ايه؟ امال الامير شكله ايه؟ امال الفند كلها اللي فيه شكله ايه؟ ده عشان في غرفه ايه؟ واحد كده يعني ها سبحان الله عبد من عباد الله ما بالك وانت ضيف على الرحمن ها؟ ها؟ ده حاجه يعني ملك سبحان الله ملك لا اله الا الله وازلفت الجنه للمتقين غير بعيد يا سلام وبرضه غير بعيد في الدنيا اللي عايز يدخل الجنة الجنة قريبة له لأن ليها أبواب ها وليها أماكن الحتة اللي احنا قاعدين فيها دلوقتي دي دي مك- مكان في الجنة إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله قال مجالس العلم قال أنت قاعد في روضة من رياض الجنة ارفع برأسك بقى ها شوف أنت قاعد إزاي روح عايز تروح تروح فين؟ يقول لك عايزين نقعد للصبح أنا عن نفسي عايز أقعد للصبح أروح فين؟ ها انا بقى عامله جامع ما تسمحش الا بلاوي مشاكل ها ده طلاق وده ميراث وده مش عارف وصاحبه خلف صاحبه هم لا ف- فالجنه قريبه بايه؟ الصبر الصبر برضه عشان تقرب من الجنه تقرب من الجنه فاصبر واحنا في الدنيا بقى ابتلاء ويا بخت اللي يبتلى ويصبر يا بخت اللي يبتلى ويصبر واصعب انواع الابتلاءات ومن اصعب انواع الابتلاءات موت الابناء الابن العزيز عليك لما يموت ولا البنت يا سلام لو صبرت عارف ايه يقول الله عز وجل اقبضتم روح ولد عبدي لا يا رب أأخذتم خلفة كبده ايوه يا رب وماذا صنع عبدي عمل ايه الحمدك واسترجع احمد الله وانا لله وانا اليه راجعون قال ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد ولا تكتبوا عليه سيئة حتى يموت يبقى ادي الجنة ادي الجنة ها فجر وبعدين سبحان الله الفرق الافراد اولادنا اللي ماتوا صغيرين اللي نزل يا دكتور عمل فوق ومات او قعد شويه ومات او بنت او ولد ها قال اعملوا ضوضاء على باب الجنه لسه الحساب ما بداش ما هذا الذي اسمع يا جبريل اهو ربنا السميع العليم ده عايزه يا رب هؤلاء ابناء المسلمين الذين ماتوا صغارا رفضوا دخول الجنة إلا بصحبة آبائهم وأمهاتهم يا سلام الأحتمالين من قرر من آبائهم وأمهاتهم ألحقوهم يا الله دخلوهم معاهم يلا ها؟ دخلوهم معاهم يلا يا سبحان الله باب أبواب الجنة أهو صح ولا لا؟ يا سبحان الله واحد ها غرق في البحر اخواننا الشهداء بتوع الباخره شهيد عند الله واحده ست ماتت وهي بتوضع شهيد عند الله سبحانه وتعالى واحد خبطته عربيه مات شهيد عند الله واحد وقع من فوق شهيد عند الله واحد وهو بيشتغل سبحان الله وقع على راسه شهيد عند الله بس المهم يكون يتقي الله عز وجل والحمد لله شهداء امه محمد كثيرون آه الحمد لله رب العالمين فدي كل دي ابواب ايه كل دي ابواب من ابواب الجنه بس عايزين منك الصبر الصبر الصبر طب يا سيدي وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ ما معنى الأواب؟ الرجع إلى الله يعني إيه؟ يعني أنا أغلط وأرجع تاني أغلط وأرجع تاني زي ما حكينا عن الحسين رضي الله عنه والقصة تاني لأن عرقال دار الآخرة مهمة للعقيدة راحوا واحد زي أحبابنا كده يا إيمان قال له نعم قال له عندي مرض قال له مرضك ايه قال له مرضي كل ما احب اتوب ارجع للذنوب تاني اتوب وارجع للذنوب تاني بالله عليك الراجل ده كلنا ولا لا صح ولا مش صح بلاش انا انا هقول له انا يقف قال له انا هقول لك على حلول خمسه الرد الاول يبقى خير وبركه توكل على الله ليه مش عاجبك وعندك حساسيه منه هديك دواء تاني ليه الدواء التاني مش نافع هديك الثالث هديك خمسه قال له الاول قال له إن أردت أن تعصي الله فاعصه في مكان لا يراك فيه ها ينفع قال لا لا لا لا لا لا لا ده ده ده ده بيتهم منه حساسية ما ينفعش معاه في حاجة اسمها أعصي الله في مكان ما يشوفنيش فيه قال ده يرى ويسمع دبيب النملة السوداء فوق الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ده مش ورقه من الشجره بتسقط مكتوب عنده في الكتاب ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا عابد كله مكتوب عنده مسطر لا لا لا لا لا لا تخفى عليه خافيه اديني الداء الثاني الله يفتح عليك قال له ان اردت ان تعصي الله فاعطه في ملك غير ملكه انا هي اشتغلت في ملك وتعطيه يعني معقول اقعد في بيتكم وايه اللي انا بيه؟ ما انا بالبلدي كده اقعد في بيتكم وايه وايه اللي انا بيه؟ انا ايه؟ انا ايه الاجل؟ ها؟ لا اقعد في بيتك انا موظف صح ولا لا؟ انا قاعد في ملك الله ابقى موظف ولا متوظف؟ قال له يا راجل هو في ملك غير ملك الله؟ لا لا لا لا دي صح ده اصعب من اللي فاتت دي قال له الآية الثالثة قال له إن أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله انا قاعد في حب البني ادم كده يعني الله ازاي تاكل من رزق الله وتعطيه ده الراجل بيصرف على ابنه ومجرد ما ابنه يزرجن عنه ولا لا هذا يا سبحان الله قال له لا لا لا ده اصعب من اللي بالي ده يعني هات الروعه قال له ان اردت ان تعصي الله وجاءك ملك الموت فقل له اخرني حتى اتوب ينفع؟ ينفع تاخد مهله؟ over time؟ ها؟ علاقه؟ لا لا لا يا راجل خد كلام غير الخامسة قال له إن أردت أن تعصي الله ووقفت بين يديه يوم القيامة وقال لك عبدي لما عصيتني فقل له أنا لم أعصك يا رب قال أكون كذابا في الدنيا وأكذب على الله يوم القيامة أشهد الله أني قد تبت إليه توبة نصوحة يبقى لما تيجي أنت تعمل ذنب بقى ترجم الخمسة دول في مكان ما تفكر فيه في ملك غير ملكه ما تاكلش من رزقه لما جيت ملك الموت ولا استنى لما تقف بين يديه يقول له لا انا ما عملتش غلط ما ينفعش يبقى توب بقى احسن لك بقى هات من الاخر م? يبقى وأزلفت الجنة للمت أنا عايزك كنت تقرأ القرآن تقرأه بتدبر أما لو القرآن لمين؟ ها وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ عرفنا الأواب مين الحفيظ بقى؟ اللي بيحافظ على حدود الله اللي بيحافظ على حدود الله عز وجل ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارم صح ولا لا؟ يعني انت لما تدخل في حمى يبقى كل ملك له حمى انت في حتت معينه مقفلينها كده ممنوع الدخول ليه دي الحته دي بتاعت الوزير في الحته دي بتاع الفلان دي بتاعت ال- ال- الهيئه الفلانيه ما تدخلش ده حمى ما تدخلش الدخول في الحمى غلط برضه في حمى الله عز وجل ها الا وان حمى الله محارمه خلي بالك ها لكل اواب حفيظ حافظ على كتاب الله حافظ على سنه الحبيب حافظ على امر الله حافظ على ما- ما يدخلش فيما حرم الله مين هو بقى من خشي الرحمن بالغيب بالغيب بالغيب يا سلام يا سلام على اللي يحفظ الله ويخشى الله بالغيب مش عارف القضية واحد يقول لك يا سلام يا سيدنا الشيخ لو عم اللي مات يجي بس بعد ما مات يجي يقول لنا ايه اللي حصل بالظبط هو انت عم ما الرسول بيقول لك اهو والقران بيقول لك وبيحكي لك يقول لك يعني يا سيدنا الشيخ حد كان مات ورجع يقول لنا الكلام اللي انت بتقوله ده قال اه ما في كتاب ما احنا عمال بنشرح علمنا 30 حلقه اهو قال الله قال رسول ها؟ إيه؟ سبحان الله من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب القلب بتاعه ايه منيب الى الله وانيبوا الى ربكم واسلموا له انيبوا لازم ترجع ايه رجعتك لكل من لله يا رب العالمين ادخلوها بسلام يا سلام ادخلوها بسلام ولكن اللي يعيش مع الناس في سلام سوف يدخل في دار السلام واللي يعيش مع الناس في حروب وفي صراعات وفي خناقات وفي محاكم مش هيدخل بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين هذا شيء تعال بقى في الأحكام زي اللي باقية نبص على صاحب ياسين حبيب النجار الله يرضى عليه حبيب النجار لما جاء من قبل الله عز وجل رسولين الجماعة بتوع جنوب فلسطين كذبوهم ربنا قال فعززنا بثالث جمعوا الثالث برضه ما فيش فايده جه حبيب النجار قعد ينصح فيهم يا اخوانا اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسالكم اجرا اه، اه، فضلوا سبحان الله اه، المهم سبحان الله راحوا ايه ما عجبهمش كلام حبيب النجار لان في ناس تضج وتضيق ذرعا بكلام المصلحين يبقى كلام تقيل على ودانه عارف عملوا في ايه؟ راحوا منيمينه واقفين على بطنه خرجت امعاؤه من دبره مات شهيدا قبل ما مات قال يجيهم ويحل فيهم؟ قال لا قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ولولا مات ربنا عليه قيل ادخل الجنه قيل ادخل الجنه زي عمر بن مسعود الثقف الله يرضى عليه رجع لقومه قال يا رسول الله انا اسلمت هروح اقول لايه؟ اقول لقومي بقى كلمتين قال له يا عروه يا عروه يدوك قال لا لا ما تخافش يا راح الله فراح داخل داخل عليهم بقى وكانوا جماعه يهود من انا؟ ده هم بيقول لهم كده قالوا انت سيدنا وابن سيدنا وزعيمنا وابن زعيمنا وحبيبنا وابن حبيبنا انت اللي فينا قال لهم وانا قد اسلمت وامنت وشهدت لمحمد بالرساله قال له انت خبيثنا وابن خبيثنا وسيئنا وابن سيئنا وعبدنا وابن عبدنا هم اللي يقول كده راحوا مسكينه قتلين قتلوه فسيدنا الحبيب قال ايه؟ رحم الله عروه انما هو كحبيب النجار آه، يقول اصلا حبيب النجار بتاع ايه؟ صاحب ياسين بيسمى بايه؟ بصاحب ياسين سبحان الله زي ايه؟ صاحب غافر اللي هو سوره المؤمن ها؟ برضه هنجيب له الحلقه الجايه ان شاء الله اللي هو مؤمن ال فرعون والفرق بينه وبين مؤمن ال محمد اللي هو ابو بكر هنقارن بين ابو بكر وبين وقال رجل مؤمن من ال فرعون يكتبه ايمان سوره الغافر ان شاء الله الحلقه الجايه ان شاء الله لكن هنقارن نشوف ايه الفرق بين ابي بكر وبين مؤمن آه آل فرعون كما قارنا بين عروة بن مسعود الثقفي وحبيب النجار رضي الله عن الجميع وحشرنا الله وإياكم في زمرة الصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قبل أن أنهي هذه الجلسة الطيبة تحية من الأعماق ودعوات من القلب صادقة منا ومنكم إلى الإخوة الكرام اعضاء جبهه الانقاذ الاسلامي في الجزائر لفوزهم الساحق في الانتخابات سوى الله عقيدتهم وكان معهم وثبتهم ونصر فيهم الاسلام وجعلهم من الذين ينصرون الاسلام في ارض الجزائر الطيبه وندعو الله سبحانه وتعالى لكل الدول الاسلاميه بالخير الكبير. هذه كلمه. الكلمه الثانيه آه ال ال- الاخوه الكرام اللي بيطبعوا امساكيه شهر رمضان يخلوا بالهم لا داعي لكتابه ايات في الامساكيه اذا كانوا مضطرين لهذا فلازم يكتبوا تنويه ان اللي ياخد امساكيه من اللي بيوزعوها دول يكتب عليها يجب ان يحافظ على هذه الورقه لان فيها ايه من ايات الله سبحانه وتعالى. آه واحده بتقول انا زوجه مسلمه محجبه توفت امي بعد ان اسلمنا قبل وفاتها اوصت خالاتي المسيحيات بمداومه زياراتي فما حكم صله الرحم وممكن تصل هذا الرحم وتؤجر عليه ان شاء الله الكلمه الاخيره ان شاء الله كثير من الاخوه من حبهم للشيخ بتاعهم في كده اخوه كده بيبقوا يحبوا الشيخ بتاعهم حب ايه زي يعني حب كده عميانه وخلاص لو سمع كلمه على شيخه يرد في كرسي اللي قدامه لا لا اي كلمه تسمعها على الشيخ بتاعك مفيش داعي ابدا انك ايه يعني انك تشاكك من اجل العالم ابدا سبحان الله نحن قد تعودنا على الهجاء من الناس وعلى شتيمة شتيمة نفسنا سواء قدامنا او من ورانا او في التليفون او في الرسالات فما تسمعش ابدا انك تسمع واحد بيكتب ويقول لك ده نصاب بيجيب احاديث مكذوبه يعني اضيع حياتي كلها وتليفون اللي متراقب وحركه اللي مراقبه في كل بلد وفي كل ارض وسبحان الله تحت الميكروسكوب وبعدين بعد ده كله ولا اشوف راحه لا في بيتي ولا في شغلي ولما يحبوا بيراقبوني يجيبوا الملف من بتاع من الامن ومش من الوزاره اللي بشتغل فيها وبعد ده كله هكذب على رسول الله عشان اضيع دنيتي وأطلع الدنيا وضيعها طب والاخره مش معقوله طبعا لكن ارجو من الاخوه الكرام ايش يكونوا ابدا لاي واحد يعني يحب كلمتين ولا غيره سامح الله الجميع وغفر الله للجميع وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته مع تحيات إخوانكم بشركة أهل السنة للإنتاج والتوزيع الإسلامي بالسويس والأسكندرية والقاهرة وجميع دول العالم تليفون القاهرة تسعة اثنان صفر ثمانية سبعة صفر نسأل الله العلي الكريم أن ينفع بهذا الإصلاح وأن يجعله عونا لإخوتنا وأخواتنا على ذكره ودعائه وأن يجزي كل من ساهم في إعداده وعمل على نشره خير الجزاء ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الشريف وانتفع به ألا يدخل على إخوانه الذين شاركوا في إعداده وتقديمه بدعوة بوجه غيره ليقول له الملك بإذن الله ونشهد به